كوبتك دوت اورج تقدم السمكة الثانية طير القديسين نماذج الحب بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين أقرأ لأجل تعلمنا المزمور رقم 150 في الكتاب المقدس وهو مزمور التسبيح الذي نسبحه في نهاية الخدمة الليتروجية في نهاية القداس بيبقى في اختلاف في الترجمة من ناحية آه، الترجمة للغة الإب- من اللغة القبطية أو من اللغة العبرية فبعض الكلمات يمكن تبقى غير اللي بنرتل بيه في آه، آه، الكنيسة أو في القداس هللوا يا سبحوا الله في قدسه سبحوه في فلك قوته سبحوه على قواته سبحوه حسب كثرة عظمته سبحوه بصوت السور سبحوه برباب وعود سبحوه بدف ورقص سبحوه بأوتار ومزمار سبحوه بسنوج التصويت سبحوه بسنوج الهتاف كل نسمة فلتسبح الرب هللويا نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين بدأت معكم مع بداية السنة القبطية في سلسلة تدريبات روحية تحت عنوان الخمس خبزات والسمكتين وهذه التدريبات الروحية فرصة للحياة الروحية لكل من يريد أن يعرف وأن يشبع في معرفته بربنا يسوع المسيح كلمتكم على الخمس خبزات في معناها الرمزي والروحي والأسبوع اللي فات تكلمت عن السمكة واحدة من السمكتين وهي قانون الإيمان إعلان حب النهاردة أكلمكم عن السمكة الثانية اللي بتكمل هذه السلسلة وهم القديسون أو سير القديسين نماذج الحب سير القديسين فموضوعنا النهاردة يدور عن القداسة والقديسين آه، زي ما الكنيسة بتعلمنا عنهم والحقيقة آه، اهتمام الكنيسة بسهر القديسين أحد الاهتمامات القوية في حياتنا القبطية الأرثوذكسية وسهر القديسين أحد التداريب الروحية اللي احنا بناخدها في حياتنا تلاقوا تقريبا في كل خدمة بنذكر عدد من هؤلاء الذين عاشوا القداسة فعندنا مثلا في التسبحة مجمع التسبحة مليان عدد من القديسين الزكسولوجيات هي تماجيد للقديسين الدفنار هو كتاب يحكي أيضا سير قديسين زي السنكسار بنقراه في نهاية التسبحة نصف الليل تحليل الخدام أيضا نذكر فيه عدد من القديسين في مجمع القداس في نهاية القداس أو قرب النهاية بنذكر برضو آه، قائمة من هؤلاء وبنبتديها بأمنا العذراء في وسط القداس بنقول هتنيات ونطلب شفاعات وطلبات قديسين فصارت سير القديسين أحد العلامات المميزة لحياتنا ولكنيستنا إيه قيمة القديسين في حياتنا؟ هقول لك على ثلاث معاني مهمة تحطها قدامك وبعد كده أكلمكم عن بعض نوعيات أو إزاي عالم القديسين دول آه، بنقدر نعرف فيه أسماء وتقسيمات كتيرة خالص أولا القديسون هم شهود للحياة الأرثوذكسية دول شهود ده وانت ماشي في طريقك كده محتاج الطريق يبقى فيه أعمدة نور كل قديس هو بمثابة عمود نور هم شهود للحياة الأرثوذكسية وشهود للإيمان الحي ده شاهد وشوف بقى التاريخ الطويل من بداية المسيحية عبر أكثر من عشرين قرن من الزمان ظهر أعداد بالألاف أو بالملايين أو بمئات الملايين عاشوا في هذه القداسة عشان كده احنا لما بنبني كنيسة مثلا على اسم القديس أثناسيوس الرسولي طبعا بالتأكيد ده تكريم لقداسته ولكن نحن نبني إيمان القديس أثناسيوس الرسولي في قلب كل أحد يأتي إلى هذه الكنيسة يعني عايزين كل واحد يبقى زي أو بمثابة أو يعيش في حياة الإيمان اللي عاشها القديس أثناسيوس الرسولي فهم شهود للحياة ولأن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية تعود إلى هذه القرون الكثيرة فنحن نحمل تاريخا طويلا والقديس بولس الرسول يعبر التعبير اللطيف بتاعه وذكرته معكم قبل كده شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين موكب كبير وأرجوك تتخيل الحكاية ده هي موكب زي أي موكب بنشوفه بس موكب يعبر السنين ويعبر القرون ويقف فيه كل إنسان عاش في القداسة وأقول لك اوعى يفوتك الموكب ده ده موكب المتجه للسماء ولما بتشوف موكب في الكنيسة في احتفالاتها الطقسية تتذكر على الفور الموكب الذي يؤدي إلى السماوات هم شهود للأرثوذكسية الحاجة الثانية أن القديسون هم أقوى مشجع للنفوس التي تسير في درب الرب ده بيشجعونا وعلشان كده في طقس الكنيسة ومن الإبداعات اللي موجودة في حياتنا الإيمانية إن إحنا مش بنعتبر الصف الأول في الكنيسة هو الصف اللي موجود المتجه للشرق ده الصف الأول هم كل قديس موجود في حامل الأيقونات عشان كده هم مش بيبصوا للشرق هم بينظروا لكل واحد فينا كنوع من التشجيع وكنوع من التقوية ورفقة الطريق عشان كده في كل قداس بنيجي في آخر القداس ونقول عبارة مهمة قوي نقول واهدنا يا رب إلى ملكوتك اهدينا يا رب إلى ملكوتك والعبارة دي لازم تطلع من قلبنا اهدينا يا رب كل واحد فينا بينزل من البيت يروح مشوار يروح عمل يروح مدرسة يروح جامعة يروح خدمة يروح كنيسة يروح عبادة كويس خالص لكن تذكر وانت ماشي في أي طريق تذكر هذه العبارة واهدينا يا رب إلى ملكوتك خلينا يا رب أبقى ماشي في الطريق فالقديسين اللي احنا بنحتفل بيهم عبر السنة هم أقوى مشجع عامل بالظبط زي ما باجي طفل كده صغير عمره 10 12 سنه وعايز اشجعه فاجيب له كده طالب ناجح في كليه حلوه واجي اقول له كان زيك طفل صغير ووصل للكليه دي بشطارته واجتهاده فبتبقى نوع من التشجيع انا عايز اطلع زي فلان ولذلك من حرص كنيستنا أننا نسمي أبنائنا وبناتنا بأسماء قديسين وقديسات ولكل إنسان نصيب لكل إنسان نصيب في حياته من اسمه وعشان كده شيء مهم جدا أنك تسمي ابنك وبنتك أسماء قديسين ولأننا أقباط نسميهم أسماء قبطية والأسماء القبطية كتيرة خالص بمعانيها يعني مثلا في وقت من الأوقات كانوا يسموا كلمة سامي واحد يسموه سامي اسم حلو خالص لكن في هو معنى لواحد من القديسين اللي هو القديس الأنبا بشوي سامي أو عالي وهكذا قيسوا أسماء كثيرة الخلاصة أنهم مشجعين لطريق الفضيلة الأمر الثالث أن القديسون هم نماذج للفضيلة نموذج ده نموذج الفضيلة تتجسد فيهم يعني عندما أذكر اسم القديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم الأسبق على طول أنت تعرف أن أنا بتكلم عن فضيلة العطاء وقيس على هذا هم نماذج للفضيلة عشان كده ليس المقصود أسماءهم بل الذين عاشوا حياتهم والقديس ماري إسحاق له تعبير لطيف قوي شهية جدا هي أخبار القديسين في مسامع الودعاء وهي كالماء للغروس الجدد زي ما أجي أروي نبتة جديدة تقوم تطلع تكبر بسبب المية اللي برويها لما بتقعد في البيت وتقص وتحكي لأبنائك وبناتك سير القديسين يطلع ابني وبنتي مشتاق لحياة الفضيلة لما تهمل كده هيعرف الفضيلة منين ولذلك كتاب السنكسار وهو الجامع لسير القديسين هو كتاب مهم جدا في كل بيت ومهم جدا انك تفتحه كل يوم ومهم جدا انك تقرا كل يوم سيرة القديس او القديسة او سيرة الحدث الكنسي اللي موجود فيه وتعيش في الجو ده ولو عندك اطفال صغار من فضلك اقعد وياهم وقعدي وياهم واقرا كتاب السنكسار يوميا وتصور كده لما كل طفل يطلع وعمال يسمع كل يوم سيرة قديس أو قديسة سواء عاش في مصر أو خارج مصر وعاش في زمن قريب أو زمن بعيد سواء كان رجل أو امرأة ويبقى باب القداسة مفتوح قدام كل أحد تدريب مهم جدا وده اللي أنا أقصده من السمكة التانية كأننا سمكة بناكلها فاحنا نشبع بسير القديسين دي بننظر لعالم القداسة ازاي عندنا اول مجموعة من هالشخصيات التي عاشت القداسة هم قديسي الكتاب المقدس قديسي الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد دول بنسميهم الشخصيات الكتابية وشيء حلو ان احنا نسمي اولادنا وبناتنا باسماء كتابية من الكتاب المقدس والكتاب المقدس فيه اسماء صغيرة وفيه اسماء يمكن تكون طويلة شوية لكن مليان اسماء حلوة بل في اصحاحات مليانة اسماء يعني زي رمية 16 تلاقي إصحاح فيه أكتر من 20 اسم مذكورة في هذا الإصحاح في نهاية رسالة رمية الشخصيات الكتابية بنلاقي فيها ثلاث نوعيات شخصيات جاءت أسمائها مرة واحدة في الكتاب المقدس زي مثلا شخصية موسى النبي مفيش حد تاني في الكتاب المقدس سمى موسى هو واحد بس واسم موسى تكرر أكتر من 700 مرة في الكتاب المقدس فاسمه منفرد ووحيد وزي ما قلت لك من شوية ان كل انسان له نصيب من اسمه فموسى زي ما كلنا نعرف معناها المنتشل من الماء وفعلا حياته ابتدت بهذه الحادثة النوع الثاني من الشخصيات الكتابية شخصيات لها أسماء متكررة يمكن من أكثر الأسماء المتكررة اسم يوسف يوسف يعني يزيد في النعمة يزيد ويوسف نقرأ عن يوسف الصديق في العهد القديم وموقف العفاف اللي وقف فيه ونقرأ عن يوسف النجار الذي كان مرافقا وحارسا في وقت تجسد ربنا يسوع المسيح لما اتولد من أمنا العذراء ونقرأ عن يوسف الرامي شخصية وديعة وهادئة اللي شاركت في دفن السيد المسيح زي ما بنعبر عليه في الألحان يوم الجمعة العظيم ده اسم كتير وفي أسماء والأسماء ده طبعا بنعرف عنها كتير قوي يعني موسى النبي نعرف عنه كتير خالص من الكتاب يوسف الصديق يكاد يكون قصة حياته كلها قدامنا وهكذا لكن توجد طائفة ثالثة من الشخصيات الكتابية أسماء يمكن أن نقول عليها أنها عاشت في الظل ما كانتش باينة قوي وإن كان تأثيرها قوي جدا هدي لك مثال زي برنابة برنابة واحد من السبعين من الرسل السبعين كان رفيقا للقديس بولس الرسول وظهوره كان ظهور محدود جدا يمكن ايتين ثلاثة ولكن عمله كان عمل كبير لأن هو اللي قدم بولس اللي كان شاول الترسوسي قدمه لجماعة الرسل برضو من الأسماء اللي بتبقى في الظل شوية مردخاي في قصة أستير برضو مردخاي ده كان يعني بمثابة حارس أو غفير لكن كان له تأثير كبير جدا زي ما بنقرأ في سفر أستير أو الملكة أستير ده النوع الأول أو القسم الأول الشخصيات الكتابية طبعا أمنا العذراء زي ما في أمنا العذراء مريم أيضا توجد مريمات أخرى ربما من أشهرهم مريم أخت موسى النبي وهي اللي قدمت تسبيحة العبور وقادت الترنيم والتسبيح وهكذا اسم بيتكرر كتير برضه المجموعة الثانية من الشخصيات اللي عاشت في القداسة بنسميهم كده شخصيات التاريخ الكنسي القديم اللي في القرون اللي فاتت ما حدش فينا شافهم ودول دائما يبقوا على نوعيات أربعة يا من الإكليروس نصيب الرب يكونوا أباء بطاركة أباء أسقفة أباء كهنة آه شمامسة أو معلمين أو شهداء أو نساك بنسميهم كده قديس التاريخ الكنسي القديم يقف بالنسبة لنا كمصريين يقف على رأسهم القديس ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد قديس ماري مرقس اللي تحمل هذه الكاتدرائية اسمه المبارك ومزاره موجود هنا وله مزار آخر في الأسكندرية وله كاتدرائية كبيرة جدا في فينيسيا في إيطاليا والقديس ماري مرقس آه، رسول إنجيلي كتب بشارة معلمنا مرقس آه، واستشهد على أرض الأسكندرية ونحمل كلنا اسمه ونسميه كاروز بلادنا المصرية لكن تعالى ويايا كده وأنا بحكي لك عن قديسي التاريخ الكنسي القديم الإكليروس بيمثلوا أمانة الخدمة والمعلمين بيمثلوا استقامة الإيمان والشهداء بيمثلوا نقاوة الحياة اللي قدموا دمهم والنساك بيمثلوا سماوية الحياة الحياة السماوية اللي بيعيشوها في النسك والزهد من الإكليروس في التاريخ في تاريخنا الكنسي القديس أثناسيوس الرسولي والقديس أثناسيوس الرسولي تاريخه عظيم وكتاباته عظيمة وهو الوحيد الذي حمل لقب الرسول في بطاركة كرسي الأسكندرية وهو الذي نسميه حامي الإيمان القويم وأيضا له مزار في هذه الكاتدرائية والقديس أثناسيوس بنفتخر أن احنا ننتمي إليه ونفتخر أنه قاد الكنيسة أكثر من نصف قرن وباختصار نقول عليه عاش أمانة الخدمة يعني مثلا القديس أساس نعرفه طبعا لارتباطه بالهرطقة بتاعة أريوس وبالتاريخ ده لكن مثلا لما بتزوروا منطقة دير ماريمينا ومنطقة الأثار التي كانت ذات يوم ذو شأن عظيم الذي دشن الكاتدرائية القديمة هو القديس أثناسيوس الرسول عمل من أعماله أول من رسم أسقف للحبشة كان هو القديس أثناسيوس الرسولي أعماله كثيرة ولذلك نضعه في أمانة الخدمة قبله بقليل كان يوجد القديس البابا ديمتريوس الكرام وسيرته أظن كلنا بنحبها عاش بتولا مع زوجته وفي سن متقدم جدا وقصة عنقود العنب اللي وجد في غير زمانه ودخل يقدمه للبطرك اللي قبله وكان أن أختير وصار بطريركا رقم 12 ورغم تعليمه المحدود إلا أن الله أعطاه نعمة كبيرة في حساب الأبقتي وحساب الأبقتي هو حساب قبطي كلمة أبقتي معناها باقي لما نعمل عملية حسابية وتبقى باقي فهو اللي وضع حساب الأبقتي ووضع حساب السنة الكنسية نسميها السنة الحسابية وكان شخص في قداسته وفي ما قدمه وأيضا أمانة الخدمة أسماء كتيرة طبعا ما أقدرش أحصر كل الأسماء لكن دول من الإكليروس طبعا نوعيات كتيرة خالص مجرد أنا يعني بقدم قدامك كده بعض العينات أو النماذج اللي هي تشجعك النوع الثاني المعلمين أو الفلاسفة وعايز أقول لك أن الفلسفة في بداية المسيحية كانت هي الحاكمة في كل العلم ولذلك الأباء المعلمين الأوائل أو الأول لما كانوا يقدموا المسيحية كانوا يقدموها من مفهوم فلسفي أحيانا نقول على القديس أبولس الرسول الفيلسوف واللاهوتي ونقول على أثناسيوس الرسولي كده برضه ظهر طائفة كبيرة من المعلمين في تاريخ الكنيسة أسينا غورس العلامة ترتليان ونسميه علامة العلامة إكليماندوس بانتينوس أوريجانوس وإن كان في بعض كتاباته آه، غير مقبولة أو يعني فيها بعض الملاحظات لكن من كثرة علم هؤلاء نسميهم معلمين وفلاسفة والحقيقة لما بنقرأ بعض الكتب اللي كتبوها وقدموها تجد فكرها متطور جدا جدا ترتليان مثلا عمل كتاب اسمه المربي مربي مربي التربية يعني كأنه عايش ويانا النهاردة ويضع أساسيات ومبادئ للتربية كأنها عايشة النا- كأنها طالعة النهاردة رغم تقدم العلم النهاردة ما كانش موجود زمان هؤلاء يمثلوا استقامة الإيمان وكان في التقليد الكنسي القديم أن يؤخذ بابا الأسكندرية من مدير مدرسة الأسكندرية اللاهوتية يعني اللي يوصل مدير للمدرسة ياخدوه يبقى هو بطريرك الكنيسة العلم هذا نسميه استقامة الإيمان ولذلك الإيمان غالي علينا النهاردة جدا وإلى نهاية الأجيال نمرة ثلاثة من نوعيات هؤلاء الشهداء هؤلاء يمثلوا نقاوة الحياة وعايز أقول لك كنيستنا كنيسة شهادة وقدمت شهداء وتقدم في كل زمن وهذا ليس أمر غريب على الكنيسة وإحنا النهاردة لما نعيش وإحنا في بدايات القرن الواحد وعشرين لازم نعرف إن إيماننا اللي عايشينه وبنحياه وبنفرح بيه لم يصل لنا سهلا ده بداية من آه، القديس ماري مرقس مرورا بتاريخ طويل لمن قدم دمه شهادة حية إذا اتكلمت عن الشهداء المصريين هلاقيهم كتير قوي ماري مينا أشهر, أشهر شهيد قبطي مصري قديسة دميانة أشهر شهيدة قبطية وأيضا ناسكة يمكن تقول لي مريمينا والقديسة ديميانا دول عاشوا في البتولية وعاشوا كده فرادة أقول لك طب وإيه رأيك في القديسة رفقة أم وأولادها الخمسة أسرة أو الأم دولاجي وأبنائها تقول لي دي حاجة محدودة دي يمكن تكون كده يعني نماذج آه، أقول لك لا طب إيه رأيك في القديس موريس والكتيبة الطيبية اللي يقدر عددها ستة ألاف وشوية قديسة فيرينا اللي كانت خادمة وياهم أو بمثابة ما- كمان يعمل في التمريض وإيه رأيك في شهيدة الأسكندرية القديسة كاترين التاريخ الطويل والدير اللي موجود في سيناء دير سانت كاترين وهي أصلا شهيدة قبطية في الأسكندرية شهداء وفي كل زمان والتاريخ طويل والسنكسار يقدم لك عينات رائعة وسير القديسين تقدم لك عينات رائعة اختار وعيش النوع الرابع النساك أو المتعبدين دول الذين عاشوا سماوية الحياة زي ما بنقول عليهم على الآباء النساك والعباد واللي سكنوا الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح مفيش سبب غير انهم بيحبوا المسيح ايه اللي يخليك تعيش في شقوق الارض في المغاير في البراري ايه اللي يخليك تعمل كده يقول حاجة واحدة بس محبة المسيح الفياضة خلتني أحيا هذه الحياة مش واحد ولا اتنين ده عشرات ومئات وألوف عاشوا في البداية كان القديس أنبا بولا اللي بنسميه أول السواح قصته عارفين عارفينها وديره اللي موجودة على أرض بلادنا ثم القديس الأنبا أنطونيوس الذي وضع شكل الحياة الرهبانية والقديس أنبا مكاريوس ثم القديس أنبا بخوميوس الذي وضع قوانين حياة الشركة وتيجي من مصر تروح لغاية العالم كله ويقول لك الدير بتاعنا أي دير نزوره بره أو معظم الأديرة الدير عايش بحياة الشركة بقوانين القديس أنبا بخوميوس أيضا القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين رئيس المتوحدين لكن جعل من أديرته في سوهاج محل نظر ومحل يجمع فيه كل الشعب حتى في أيام المجاعات نساك ومتعبدين لكن لم ينفصلوا عن جسم الكنيسة كل ده في التاريخ الكنسي القديم المجموعة الثالثة بنسميها برضو قديس التاريخ الكنسي بس المعاصر المعاصر يعني تقريبا المئة سنة الأخيرة يعني في بعضنا شاف هؤلاء من الإكليروس نتذكر البابا كيرلس السادس والمجمع المقدس في كنيستنا اعترف بقداسته في شهر يونيو اللي فات يوم 20 يونيو طب ده كان بطرك كمان في نفس التوقيت المجمع اعترف بالارشيدياكون حبيب جرجس وده كان شماس وايضا طبعا في اسماء كتيره جدا نتذكر قبلهم القديس الانبا ابراهام وده كان اسقف بس ارجوكم وانا بتكلم لا تربطوا بين موقعه أو منصبه وبين حياة القداسة مفيش ربط بين دي ودي لكن ده نموذج ظهر قدامنا لكن القداسة يمكن أن يعيش فيها أصغر إنسان فنسميه القديس سمعان الخراز على سبيل المثال كناش نعرف عنه حاجة وإرادة الله هي قداستكم إرادة الله هي قداستنا أن نعيش في القداسة الأنبا برام القمص مخييل البحيري تلميذه في الدير المحرق دي نماذج معاصرة إلى حد ما بعضنا شاف هؤلاء من المعلمين اللي عاشوا التعليم ظهر مجموعة من الوعاظ في بدايات القرن العشرين اللي فات وكانوا بمثابة أنوار وعاشوا القداسة نتذكر الواعظ كان مشهور اسمه الأستاذ عياد عياد وأسماء أخرى كثيرة أنا لا أحصر أنا مجرد باخد كده مجرد عينات من المعلمين اللي عاشوا في حياتنا زمنا طويلا المتنيح البابا شنودة علم في الكنيسة وكان في بداية خدمته كأسقف للتعليم وكلنا تلامسنا وما زلنا نعيش في هذا التعليم اللي قدمه من الشهداء بنتذكر سيدهم بشاي شهيد دمياط ونتذكر الشهداء اللي احنا بنسميهم بأسماء الأماكن اللي استشهدوا فيها في أزماننا المعاصرة جدا شهداء كل يوم نتذكرهم من النساك أيضا أديرتنا فيها أعداد من النساك والعباد نتذكر القمص يسطس الأنطوني أيضا إنسان عاش في القداسة وعاش في الوحدة وفي النسك في دير القديس أنبا أنطونيوس خارج مصر وفي الكنائس الأخرى أيضا ظهر في مسيحيتهم قديسين فمثلا في القديم جدا نتذكر الشهيد ماري جرجس الروماني نتذكر القديس يوحنا ذهبي الفم ما كانش مصري طبعا من القسطنطينية وأنطاكيا نتذكر القديس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية وده نموذج رائع وأسرته كانت أسرة قديسين نتذكر في الأزمان الحديثة الأم تريزا اللي بيسموها صديقة الفقراء اللي خدمت في الهند كتير أنا برضو أذكر مجرد عينات لهؤلاء الذين عاشوا في القداسة طبعا لو جيت أكلمك على أكتر جزء فيه أسماء القديسين فهو مجمع القداس الإلهي ومجمع القداس ده بيقدم لي طائفة أو مجموعة من اللي عاشوا في القداسة يعني سامحوني في التعبير تشكيلة كده تشكيلة جميلة إن كنا مثلا بنحتفل بشهداء في عصورنا الحديثة نتذكر مثلا آه الأسقف الأنبا صموئيل اللي استشهد في حادثة اغتيال الرئيس أنور السادات دي حاجة مثلا من آه 32 سنة آه يمكن فينا عدد كبير يتذكرها مثال نتذكر أبونا مينا الشهيد العريش اللي من حوالي شهر أو شهرين أو ثلاث شهور نتذكر أسماء كثيرة لكن عايز أشرح لك في مجمع القداس بعض التشكيلة الجميلة اللي بتقدمها الكنيسة عشان وانت بتسمعها في صلوات القداس تقدر تتمتع بيها يعني مثلا يتكلم عن جنس المرأة كله ويذكر أمنا العذراء كأن كل المرأة تجمعت في شخصية أمنا العذراء مريم وطبعا يوجد قديسات كثيرات في كل زمان مثلا في مجمع القداس نسمع عن الثنائيات مثلا ماكسيموس ودوماديوس دول اتنين اخوات انبا انطونيوس وانبا بولا دول اتنين اصحاب نسمع مثلا عن القديس انبا بيشوي والانبا بولا الطموهي بمثابة تلميذ له أو رفيق له نسمع عن مجموعات من القديسين بس من غير ما نذكر أسمائهم نقول كده ال 318 اللي اجتمعوا في مجمع نقية ال 150 في القسطنطينية ال 200 في أفسس ال 49 شهيدا شيوخ برية شهيد نقول لباس الصليب دي مجموعات مثلا في مجمع القداس يذكر تائبين زي موسى الأسود مثال قوي في التوبة يتكلم أيضا عن متزوجين زي القديس ديمتريوس الكرام زي ما ذكرت يتكلم عن مصريين زي الأسماء اللي ذكرناها مثلا القديس كيرلس عمود الدين القديس ساوفيروس اللي قبله القديس ديسقوروس اللي بعده في الترتيب 23 24 25 في ترتيب الآباء البطاركة ويتكلم عن غير المصريين يعني مثلا القديس ساويروس الأنطاكي ده من السوريان فده سورياني الجنس ذهبي الفم ده يوناني زي ما ذكرت يتكلم مثلا عن مجموعات الأسماء يعني مثلا يقول القديس آه، الثلاث مقارات القديسين ثلاثة شالوا اسم مقار مكاريوس الكبير ومكاريوس أسقف في الأسكندرية أو الأسكندراني ومكاريوس الأسكندراني ومكاريوس الأسقف ثلاثة واتكلم مثلا عن ثلاثة اسمهم إغريغوريوس الأرمني الناطق بالإلهيات الصانع العجائب طبعا الأرمني دول ما كانوش مصريين يتكلم مثلا عن أول الشهداء قديس stephanos وخاتم الشهداء القديس بطرس خاتم الشهداء اللي هو البطريرك رقم 17 الخلاصة يا إخوتي هؤلاء كلهم هم نماذج للحب فإن أردت أن تعيش هذه المحبة الفياضة وتعرف بيها المسيح اقرأ سير هؤلاء وعيشها وتمتع بيها واعرف قد ايه الكنيسة غنية والتاريخ غني واملى حياتك بأرواح القديسين في كل بيت دول صحيح سبقونا على السماء وراحوا لغاية السماء لكن ما زال ذكراهم وأعمالهم وكتاباتهم وأقوالهم عايشة ويانا حتى لو كانت عبارة واحدة يعني القديس الأنبا بولا أول السواح مع عمره الطويل لا يذكر له التاريخ سوى عبارة واحدة من يهرب من الضيقة يهرب من الله عبارة واحدة وعايشة لغاية النهاردة بالصورة دهيت أكون كملت قدامك بمعنى روحي الخمس خبزات والسمكتين علشان تعيشهم كتداريب روحية الكتاب المقدس رسالة حب الصلاة لقاء حب التوبة خطوة حب للمسيح والإفخارستيا سر التناول شركة حب والصوم خبرة حب قانون الإيمان اللي بنصليه باستمرار هو إعلان الحب وأخيرا نماذج القديسين هي آه، نماذج للحب أو سير القديسين هي نماذج للحب ده آه، برنامج روحي لك علشان تقدر تتمتع بكل عنصر فيه وتقدر تعيش في معرفة وفي شبع وتقول ويا بولس الرسول لا أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد